يقدر يقول عليا خلاص من دي ما فيش قصد عليك وانا فيه وانا فيه وانا فيه وانا فيه اجعل عندك وانا فيه وانا فيه عايزك توضح في البيان عايزك توضح في البيان ويبقى كلامك كل يبين عايزك توضح في البيان ويبقى كلامك كل بين تقعد شفرخ في الباين يا تعبنا عندك ولا فيه ياك عدل عندك ولا فيه الكبر مرض كل شيء وآفته والآفة بتاعته الكبر مرض كل شيء وآفته الكبر مرض كل شيء وآفته مدام مش عارفش هذا الكريستال اه فوتو الكبر مرض كل شيء وقافته مدام مش عارف هذا الكريستال اه فوته ومن قال الله اعلم فقد افتى وعقلك مربوط ليه انت غنى عن خانه مش كان انت عاوز ايه؟ بتقدر في انسان انسان بيقدر بيحترم نفسه وانسان انسان بيقدر ما بيحترمش نفسه انت معوش الاسرع ومغني على الخانه مالك من كده يا كعب عندك ولا فيك
تخاف من عينك قبل ما تخاف من ضربتك عاوز تاخد لك واحدة من دور بتبتك يا تعقل عندك ولا في يا تعقل عندك ولا فيه
احنا من زمان عارفين الرجولة لكم احنا من زمان عارفين الرجولة لكم انتوا ناس جعافرة كمان الجعافرة بلدتكم من عيلة الحدادين والحدادين عيلتكم من عيلة الحدادين والحدادين عيلتكم وفي بلدة الجعافرة عيب عامر مقام ليلتكم ليلكم حلوة السهر خلا وسامركم قلب حلا ليلكم حلوة السهر خلا وسامركم قلب حلا بندعي القوم وبإذن الله تبقى ليلة خالية. ولا خليته ولا بكيته وعلى النهار ما بكيته ما خليتوش ولا بكيته وعلى النهار ما بكيته خوال عيالكم نقيته واخترت العشيرة خلاه يضل الاسلام خلاه يضل الاسلام واصبح ضعيف حالي مالي مالي بالنهار حيرني وفي الليل صغرني بالنهار حيرني وفي الليل صغرني بالنهار حيرني وفي الليل صغرني ان زي تحضرني اللي زي تحضرني وبلومه من خالي مالي مالي مالي الهوى ومالي بالنهار حيرني وفي الليل سهرني بالنهار حيرني وفي الليل سهرني اللي زي بعذرني اللي زي بعذرني وبلومة للخالي مالي مالي مالي الهوى مالي ناداني الهوى لفيت ووقعت انا وطفيت ناداني الهوى طبيت وقعت انا وطفيت ايوه ناداني الهوى لفيت وقعت انا وطفيت ناداني الهوى لفيت وقعت انا وطفيت يلي لسه ما حبيت يلي لسه ما حبيت يلي لسه ما حبيت يلي لسه ما حبيت تعال شوف اللي جرالي تعال شوف اللي جرالي مالي مالي مالي الهوى ومالي مالي مالي مالي الهوى مالي ليه مبعدت عنه بعيد علشان أعيش سعيد ليه مبعدت عنه بعيد عشان أعيش سعيد ليه مبعدت عنه بعيد عشان أعيش سعيد بيجي بدون موعد بيجي بدون موعد بيجي بدون موعد بيجي بدون موعد قول حقيقة ما خيالي قول حقيقة ما خيالي مالي مالي
الجوهر جي اهم اهم اهم اهم الجوهر جي اهم اهم اهم اهم فصوان وتبنبو فاتحين دايما معروفين فصوان وتبنبو فاتحين ودايما معروفين فصوان وتبنبو فاتحين ودايما معروفين وفي درا وابو ياسين وفي درا وابو ياسين كل ولاد العالم اهم اهم اهم غندي يا غندي أسود كبنبو فتحي دول معروفين أسود كبنبو فتحي دول معروفين وفي درب أبو ياسين حبايب وولاد عم الجوهر جايهم يا الما شفتش وقريتهم للكرم فرحة بيوتهم
يا اللي ما شفتش وقالتهم للكرم فاتحة بيوتهم يا اللي ما شفتش وقالتهم للكرم فاتحة بيوتهم جعافرة ونسبتهم جعافرة ونسبتهم عند الحسين تترم أهم أهم أهم لما شفتش وقالتهم للكرم فاتحة بيوتهم لما شفتش وقالتهم للكرم فاتحة بيوتهم ناس جعفرة ونسبتهم ناس جعفرة نسبتهم عند الحسين تتم شكرا
ما تخسرش سمعتك وسيدك تخسرش سمعتك وصيتك وتستعجل تبعت وصيتك تخسر مصيبك وتستعجل وتبعت وصيتك ده انا قلت لك ووصيتك بنتك عايزة الخطوة لبلا حساب بتتعب الخطوة اللي بلا حساب خليك ذرة الكل كلك خليك زور راسي وقلت لك خليك زور راسي وقلت لك ولو كنت جمل قل قلك ده انا حذرتك وقلت لك بنت تعب الخطوة اللي بلا حساب بتتعب الخطوة
قال لي بلا حساب بتتعب الخطوة قال لي بلا حساب حدي لك الفرصة وحسيبها حدي لك الفرصة وحسيبها قبل ما تخف اقعد مع نفسك وحاسبها حديك الفرصة وحسيبها قبل ما تخف اقعد مع نفسك وحاسبها وادرسها كويس وحاسبها بتتعب الخطوة اللي بنحسها تعالوا تعالوا تعالوا واستجاب له ونباله تعالوا تعالوا تعالوا واستجاب له ونباله بشروا بغلام اسمه يحيى وآية في كتابه الدالون دعالوا دعالوا دعالوا استجاب له لبالوا بشروا بغلام اسمه يحيى وآية في كتابه الدال كان بيحلم طول حياته لكن كانت عاقر مراته حلم بصدور هي طول حياته لكن كانت عاقر مراته تستعجبش من الله وآياته لما يجيب من ناداله على سيدنا زكريا يكون الجول نبي وبربه موصول عنا زكريا يكون الجول نبي ودعاء مقبول على زكريا يكون الجول نبي ودعاء مقبول دعا ربه استجاب على طول أبواب السماء مفتوحة له
زكريا صبر واستنى ومن ربنا واتمنى زكريا صبر واستنى ومن ربه واتمنى ربنا بعد الجنة واللي طلبوا منه اداله عامل ربك جنة ربك ده ضعف الجنة واللي طلبوا منه اداله
امرأة عاقر يا رب ورجل كبر وظهره حدا ودب امرأة عاقر يا رب ورجل كبر وظهره حدا ودب امرأة عاقر يا رب ورجل كبر وظهره حدا ودب كيف يحصل بينهم انجاب شوف امر الله وشوف حاله اقف وارجل بيها واهديها اليها اقف وارجل بيها واهديها اليها ونتمشى جوا البستان نتمشى جوا البستان وايدي في ايديها اقف اقف وارجل أقطف وردة لي واهديها إليها أقطف وردة ليها واهديها إليها نتمشى جوا البستان نتمشى جوا البستان وإيدي بإيديها أقطف أقطف أقطف وردة عبدك وردة من العود وسمى عليها من الحسن
اخطف وردة من البستان واهديها لما عيون ابنك سمعها اجمل الحان سمعها اجمل الحان واقعد اغني ليها اخطف وردة اخطف وردة اخطف وردة ليها اقطف وردة من البستان واهديها لما يلغزنا اقطف وردة من البستان واهديها لما يلغزنا سمعها اجمل الحان سمعها اجمل الحان واقعد اغني ليها اقطف وردة اقطف وردة اقطف وردة ليها
عطف وردة تاني واقول اتفضل يا حياني اقطف وردة تاني واقول اتفضل يا حناني اقطف وردة تاني اقول اتفضل يا حناني لو ما عجبها انده البستاني لو ما عجبها انده البستاني على كتها ينبي أقطف وردة تاني بلا عيني بلا بلا روحي بلا بلا عيني بلا بلا روحي بلا اهلا بالزوار اللي مشوا المشوار اهلا بالزوار اللي مشوا المشوار وهلت الانوار تهيأ للصبح الطلع اهلا بالزوار اللي مشوا المشوار اهلا بالزوار اللي مشوا المشوار وهلت الانوار اتهيأ للصبح الطلع يحب وغرامي يشوف احلامي يحب وغرامي يشوف احلامي على طول شايفه قدامي نور خدودك شاف شكرا
بكره شرح هيجوز
من بلدي نويت كان الطريق متيسر من بلدي نويت لقيت الطريق متيسر ووصلت الفرح ما في شيء متعسر من بلدي نويت لقيت الطريق متيسر ووصلت الفرح ما فيهم شيء متعسر البلد لي والفرح عشان كده متجسر البلد لي والفرح عشان كده متجسد لازم اغني واقول
Thank you.
ينفعش قوم يكون دليل غراب ما نتبعش قوم يكون دليل غراب وفي عامل حسود نرمي كفوف التراب ما نتبعش قوم يكون دليل غراب وفعل الحسود بنريكم التراب لو حكمت ظروفي كنت جيت جراب لو حكمت ظروفي كنت جيت جراب احنا اصحاب فرح ابدا
فرحكم يا علا فيها الكلام بنزين فرح على ياسر فيها الكلام بيزين نغني وننسجم وحضر الموازين فرح على ياسر فيها الكلام بيزين نغني وننسجم حضر الموازين بقول الله أكبر على الحسود بالعين احنا اصحاب فرح والله ما جامدين وعملت الفرح ليل ولا ليالي نوم نوم لنوم لوم لوم يا نوم وعملت الفرح ودي ناس كتير جايينكم ولاد كتير جايينكم وبقول يا علا يا اخوي الليلة الله يعينكم وعملتم فرح وناس كتير جايينكم يا علا يا اخوي الليلة الله يعينكم تزيدوا المجال والمجال ما بذيكم من بعد الفرح عقب الحجاز والديكم
عروستك يا علا اسمع كلام خالتيها عروستك يا علا اسمع كلام خالتيها تقعد وسط البنات تنقر رجل خالتيها عروستك يا علا اسمع كلام خالتيها فيها تقعد وسط البنات تقدر رجل خالتيها من قدام المشي وكل البنات خلفيها من قدام المشي كل البنات خلفيها وجهها بالصباح والليل يدوب خلفيها من كثرة جمال من كثرة جمال من كثرة جمال يا علاء والزين فيها بصيت في الألوف ما لقيت شنا زين فيها زي أنفها بصيت في الجمال ما قدرت اوصف الزين فيها وبصيت في القلوب ما لقيت شماهين فيها من كتر الجمال ما قادر اوصف الزين فيها بصيت في القلوب ما لقيت شماهين فيها بمدحها واي كلمة زين فيها بمدحها وأي كلمة أذى أنفيها بمدحها وأي قولة الزين فيها وجهها كالصباح والليل يدوب زان فيها
والليل والليل ليالي لوم نعلل لوم لوم يا يا ياسر عروستك يا ياسر عروس بصراحة مية المية مفتنا في الجمال ونجيتها أحلى بنية يا ياسر عروس بصراحة مية المية مفتنا في الجمال زيها عيني يا ياسر عروس بصراحة مية المية مفتنة في الجمال ما شفتش زيها عيني دي بنت حلال بصراحة مية المية خدها والقمر بينك عمل قضية والليل ليالي يا ياسر عروس بصراحة مية المية مفتنة في الجمال ونجتها أحلى بنية يا ياسر عروس بصراحة مية المية مفتنة في الجمال ونجدها احلى بنية كدي مريت صبايا ما شفت زيك بعينيا خدتها والقمر انك عمل قضيه
الفلاجين عيونها ما يوجد البن فيها الفناجين عيونها ما يوجد البن البن فيها وكلمتها منغمه ساعة الخروج بين فيها بين فاها الفناجين عيونها وما يوجد البن فيها كلمتها منغمة ساعة الخروج بين فاها بمدحها أنا وكلمة أذى بنفيها بمدحها انا وكلمة الاذى بمشيها وجهها كالصباح والليل يدبر فيها
الجنين يرتاح بالفراق مشتاق بدال زمان عاوز انظرار الامات وغلبت كل المستان وقعت مساوي شباب بالفراق وصلت للحنة ما قدرت لا استنى وصلت للحنة ما قدرت لا استنى والخول ما حنى قلبي ملا تجرى بانفراج الحنة
من بين فروع الحنة خدرت يا تفاح انا قلت ادور واتهنى يمكن الليل يهتاح واشرب عصير في كاس تفاح ولا الاناناس لو اشرب عصير في كاس تحرموني ليه يا ناس من بلد جيت فوق
بجيتنا فعزب لما الخالص تنبع بجيتنا فعزب لما الخالص تنبع بالليا لسه مطار كل العمال تنبع
عشان زي كان المستقبل شغلوا المنى يا وبلدي جميل يا ابو الخد الوردي يا ابو العيون الضفدع على شنبيه شنبيه فن المستقبل غالي عز الأحباب غالي عز الأحباب سألتك سؤال خطاب غالي عز الأحباب سألتك آه غالي عز الأحباب سألتك سؤال خطاب بالموافقة يكون الجواب بالموافقة يكون الجواب أنا لا بعرف بحر ولا قبل عاوز ليك عاوز ليك من المستقبل حلو يا كلو الاوصاف من عين تحسب نخاف حلو يا كلو الاوصاف ومن عين تحسب نخاف ابوك عاوز مغرب بالآلاف من جد ولا بالفهد على شمسك على شمسك من المستقبل
اسمعني بين المستقبل انت جيت الولايات اسلامي بين المستقبل انت جيت الولايات اسلامي ايدي ايدي ايدي للمستقبل وعلى ياسر زي همي جابوا الشفشاوي كل شايفين وعلى ياسر زي همي وجابوا الشفشاوي كل شايفين ذهب عيار 21 بدا الكل والسلطان يسلم ايدي ايدي ايدين المشتاق ايدين المشتاق الشمساوي الكل شايف بيه ده بعيار واحد وعشرين ده بعيار واحد وعشرين من بيت الحلوة السفاد يسلم ايدي ايدي من الشمال ايدي من الشمال
هي عروسته خله وعلى عسيدة الذهب كله هي عروسته خله وعلى عسيدة الذهب كله هي عروسته خله وعلى عسيدة الذهب كله لبسها من محله لبسها من محله ألم تنظر ألم ترى برضه شيء ايديه ايديه من المستشفى وهي عروسته خله وهو سيد الذهب كله وهي عروسته خله هو سيد الذهب كله لبسها من محله لبسها من محله انا انظر انا ترى ما تقولش ليه ايديه ايديه المستشفى
اللمتين الهجر يا حلو علمتين الصقع اللمتين الهجر يا حلو علمتين الصقع علمتين اسهل من غير وكل اسم الفرق علمتين علمتين علمتين علمتين علمتين الهجر يا حلو علمتين الصبر علمتين الهجر يا حلو علمتين الصبر علمتين اسهل للغلوة واتونس بالباب علمتين علمتين علمتين الهجر علمتين الهجر يا حلو كل ليلة بضرب له الصبحية من الشمشير نوم عينيا علمتيني بضرب له الصبحية وما الشمشير نوم عينيا يديني اغراض للصبحية وما اشوفش بابا عينيا يوم ما ربي يتوب عليا انا على حرف النبي علمتني الهدي عليا علمتني واتمنى في الباب علمتيني اتمنى صبحي وما الشمس اللي معانا علمتيني اتمنى صبحي وما الشمس اللي معانا يوم ما ربيت علي انا بحوف الند علمتيني هدي حلو علمتيني الصبح علمتني الهوى والليل علمتني عد نجوم الليل علمتني الهوى والليل علمتني عد نجوم الليل علمتني الهوى والليل ازاي اعد نجوم الليل علمتني الهوى والليل ازاي اعد نجوم الليل علمتني يبقى صبر جميل وعلمتني وعلمتني الهوى والليل علمتني ازاي علمتني عد نجوم الليل وعلمتني الهوى والليل ازاي عد نجوم الليل علمتني الهوى والليل ازاي عد نجوم الليل علمتني يبقى صبري جميل علمتني حبايب حبايب لا تمشوا حبايب شو حوايا السامر والاسبح ما غادش يا ما خدتش دورك ما تدبش ما تدبش في الموضوع السامر والاسبح ما غادش يا ما خدتش دورك ما تدبش قال لي ده اللي ما دبش لازم تمشي حبايب